نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين اما بعد يا الإخوة الفضلاء قبل أن نبدأ هذا الدرس بمشيئة الله عز وجل نرفع وقف الضراعة إلى مولانا العلي القدير عسى تكون ساعة من ساعات الإجابة وبعد أن نسبح الله عز وجل ونثني عليه بما هو أهله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل بيننا تقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا كفيته ولا عصيرا إلا أسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا قدرا ضيقا إلا شرحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته ولا مجاهدا إلا نصرته اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام اللهم اكشف عن المسلمين كروبهم اللهم اكشف الكرب الخاص والعام اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى ول أمورنا خيارنا لا تول أمورنا شرارنا أصلح يا رب أحوالنا اللهم سجل الطبيعة من حول إخواننا المسلمين المبعدين عن بيوتهم اللهم سجل الطبيعة عليهم اللهم اجعل الطبيعة من حولهم سلاما يا أكرم الأكرمين انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان فك أسر المأسورين فك كرب المكروبين سجدينا المدينين اغفر للعصاة والمذنبين اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين اجعل خير أعمالنا خواتيم بها وخير ايامنا يوم ان نلقاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الرابع والثلاثون في دروسنا حول تفسير أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح احاديث صحيح البخاري رضي الله عنهم جميعا ورضي الله عن سلفنا الصالح اللهم الفقنا بهم يا ربنا في مقعد صدق عند مريض مختلف توقفنا يوم الاثنين الماضي عند الحديث الشريف الذي رواه الامام البخاري مرفوعا من ابي موسى الاشعري رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فرآه جالسا قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية والرجل منا يقاتل غضبا فأيها في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى أو في سبيل الله عز وجل صدقت يا سيدي يا رسول الله وتوقفنا يوم الاثنين الماضي عند الجزء الاول في الحديث عن الجهاد في الاسلام واليوم بمشيئه الله عز وجل هو الجزء المتمم الثاني لما بدأناه يوم الاثنين الماضي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آخر ما تحدثنا فيه يوم الاثنين الماضي غزوة بدر وربما سردنا قصتها سريعا ولكن اريد قبل ان انتقل الى الغزوه التاليه ان اتوقف عند الدروس المستفاده فليس في القصص التي نقصها على حضراتكم للتشريع او لتضييع الوقت ولكن هذا القصص عبرة لنا والقصص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسل السابقين والصحابة الغر الميامين انما بفائدتنا ولكي ننتفع بدروسهم ولكي تصلح لنا دنيانا واخرانا وقد صلح اول هذه الامه بالكتاب والسنه ولم يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح عليه وبه اولها يعني مهما نريد ان نصلح امر هذه الامه فلن يصلح امر هذه الامه الا بما اصلحه بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كلفه ربه بان يكون خاتما للنبيين عليه الصلاه والسلام فاصلح الامه بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم ولن نصلح نحن ولن تنصلح امورنا الا اذا عدنا لكتاب ربنا وشرع حبيبنا صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء والرسول ما ترك لنا ساردة ولا واردة وما ترك لنا خيرا إلا وشرحه وبينه ووضحه لنا وحثنا عليه وما ترك شرا إلا ووضحه وفسره وبينه لنا ثم نهانا عنه وبغضنا إليه صلى الله عليه وسلم وبذلك قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ففي غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه لنا فيما يصنع بنا اعداؤنا اليوم الاعداء قد تتغير اسماءهم او عناوينهم او هويتهم ولكنهم لهم هدف واحد وهو ان يمحى الاسلام من على وجه الارض وان تختفي كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله من على وجه البسيطه لكنها بفضل الله عز وجل سوف تظل عاليه مدويه الى ان يرث الله الارض من عليها هذا قدر الله الغالب في الارض وهذا قدره الذي لا يستطيع واحد مهما بلغ ولا قوه مهما وصلت ان تقطع او توقف المد الاسلامي حتى وان كنا في نومتنا على مدى القرون قد ضاع منا الكثير من الارض ومن العرض ومن الناس لكن الجولة القادمة بإذن الله نأمل أن تكون في صف الإسلام وصف كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليست هذه أماني ولكنها استقراء للأحداث وتلك سنن الله في خلقه فالله عز وجل وعد الذين امنوا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم هذه سنه الله يعني انت عليك حاجتين تؤمن وتعمل الصالحات بس ما تدورش على حاجه ثانيه تؤمن بالله عز وجل الها واحدا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقران اماما وبالسوره وتؤمن ان الله عز وجل غالب على امره وان دين الله باقي مهما يريدون او يحاولون اطفاء نور الله يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون فمهما صنع اعداء الاسلام في اطفاء نور الله عز وجل لن يستطيعوا ابدا ولكنك يجب ان تؤمن اولا وتعمل الصالحات ثانيا فسوف يستخلفنا رب العباد سبحانه وتعالى كما استخلف الصحابه وكما استخلف اتباع الرسل وكما استخلف الذين يسيرون في طريق الله عز وجل ثم بعد ذلك الله عز وجل وعد هؤلاء الذين يسيرون في طريق الله سبحانه وتعالى ان يبدل ويبدل هذا الخوف الذي يحيا فيه المسلمون الى امن والى امان اللهم امنا من خوفنا اللهم امنا من خوفنا واجعلنا في بلادنا امنين مطمئنين يا رب العالمين واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين امنه مطمئنا سخاء رخاء بفضلك ورحمتك يا اكرم الاكرمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين الانسان يستطيع ان يقول ان الاعداء على مر التاريخ رغم اختلاف الهويه فيعني الصوره قد اختلفت في الطريقة لكن الهدف واحد هند بنت عتبة وهي في طريقها مع جيش الكفار في أحد انظر إلى الشيطان ماذا يصنع قالت يا معشر قريش هنا قبر أم محمد عليه الصلاة والسلام دلتهم على الايه؟ على قبر السيدة آمنة أم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلتخرجوا جثتها تشوف لما الشيطان يشتغل يحصل ايه؟ فإذا هزمنا أو أخذ منا أسرى عاد كل أسير ببضعة من جسد أم محمد شوف شوف ال- شوف الشر لما يبلغ مداه تذكر المرأة زوجة أبي سفيان قبل أن يهديها الله للإسلام فيما تفكر؟ فكر أن يطلعوا جثة السيدة آمنة أم سيدنا الحريث ويحتفظوا بها رهينة ويجي الأسرة يرفض المسلمين يرجعوا اسير طائف ها فحبوا بقى طب تاخدوا جزء منها لغايه ما نرجع لكم كل الايه؟ الجزء مثلا اسر 100 يبقى نقسم الجسم الى ايه؟ الى 100 جزء اسر 200 يبقى الجسم يتحط على ايه؟ ل 200 جزء ونرجع انظر ماذا يصنع الشر نفس القضيه هي قضيه فقر بطن الحمزه سيد الشهداء فتح بطن نفس الحكايه يا وحشي ماذا تريد؟ العبد بتاعها قال اريد ان اكون حرا انا عايز ابقى حر عايز اتحرر بدل انها في حاله الرق والعبوديه لكن حريتك حاجه واحده بس ان تقتل الحمزه دي شغلته لو قتلته انت حر خلاص بعد ما قتلوا ما الذي حدث؟ سيدنا الحمزه قتل لها اخاها واباها وعمها سبحان الله فتعمل ايه؟ فتحت بطنك واخرجت كبده ولا تكتبده لا تكتبده يعني مضغته من شدة حقدها وحنقها على أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم الحمزة الله يرضى عليه بل ونكلت بجثته فجدعت أنفه وجدعت أذنيه حتى لم يكد يعرف جسده رضي الله عنه وسيدنا الحبيب كان خايف كل الخوف أن السيدة صفية عمته تزعل أن لو كان أمله أن يترك جسد الحمزة هكذا لا يقبر حتى يكون في حواصل الطير فترفع درجته عند الله يوم القيامة لكن خاف على زعل عمته صفية اللي هي أخت آه، سيدنا الحمزه وعمته الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الحقد اللي عند هذه هو نفس الحقد يعني قبل ان تسلم وهذه الله الانسان هو نفس الحقد اللي عند الخنزير الصربي الموجود الان هناك يذبح آه، اخواننا المسلمين في البوسنه والهرسك ويكفر بطون الحوامل ويغتصب بناتنا ونسائنا واخواتنا هناك نسأل الله أن يقوي عقيدتهم وأن يثبت إيمانهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم وينزل عليهم سكينته ورحمته وينزل عليهم عزه ونصره وينزل عليهم ملائكته وفضله وينزل عليهم كلمته التي تقول للشيء كن فيكون اللهم اجعلهم من المنصورين يا رب العالمين ثم بعد ذلك تستطيع أن تقول انها نفس الكلمة التي قالها الجنرال الليمبي قائد قوات الحلفاء عندما دخل هناك الى ارض الشام والى بيت المقدس في الحرب العالمية الاولى وقال قولته الشهيرة الان انتهت الحروب الصليبية يعني نفس الثارات القديمة تستحدث في ايامنا تلك نعود الى غزوة بدر حيث ما كتبه المسلمون من خير وكيف نحقق ان الذين يقولون اليوم او ينظرون اليوم نظره تشاؤميه الى المسلمين والى حاله المسلمين والى ضعف المسلمين والى القول كيف ينتهي هذا الليل وكيف يذهب هذا الظلام ومتى سوف ياتي النور ومتى ينزل فضل الله عز وجل هكذا سنة الله في خلقه سوف ينزل النصر إن نصرنا كتاب الله وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم بعد أن أنت يا أخي الكريم أنت مشوش عليا كده والله أنت مشوش عليا كده أكرمك الله يا إما تصمت أنت بتضيع الدرس على آلاف تسمع هذا الدرس أرجو أن تصمت مسألة مش مسألة عن جاهلية ولا لا زراعة هنتكلم في علم فمن آداب المتعلم أن ينصت هداك الله بارك الله فيك انصت ان ترى مش مساله احنا مش رايحين آه، يعني مستنفرين لل- للحرف لا عايزين نسمع درس علم عشان نستفيد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آه، بلاش تشوش على اخوانك المصلين كل ما تقول كلمه كلهم يلتفتوا اذا خلاص تقول السلام عليكم ونروح مش واحد يضيع درس على كام الف حرام صلوا على رسول الله غدوة بدر انتصرت فيها القلة المؤمنة على الكثرة الباغية الكافرة استشهد من المسلمين أربعة عشر شهيدا وقتل من الكفار سبعون وأسر مثلهم يعني ال- ال- اللي حصلت المعركة ده 14 شهيد من من الصحابة 70 قتيل من المشركين و70 أسير الايام دول الايام دول في غزوة احد يقتل من المسلمين سبعون يعني يستشهد من المسلمين كم واحد سبعين واحد فلما حزن المسلمون على ذلك فذكرهم الله بنعمته عليهم في بدر يعني انتوا زعلانين من المصيبه اللي اصابتكم قد اصابكم مثليها يعني انتوا قبل كده انت قتل منكم 70 لكن انتوا في بدر عملتوا ايه؟ قتلتوا 70 واثرتوا ايه؟ 70 والعربي لما كان يدخل في معركه ويؤثر له اسير كانت هذه تفت في عرضه يشعر ان ايه؟ كرامته ضاعت يعني العربي لما كان يؤثر بي- بيصعب عنده من ايه؟ من قتله. يعني لما يكون قبيله يؤثر منها واحد كانت اصعب على القبيله من ايه؟ من قتله. لان بيشعر بالهوان ان الاسير يذل. ان الاسير يذل. ففي غزوه احد استشهد من المسلمين سبعون ها؟ سبعين واحد استشهد ولكن لم يؤثر ولا واحد. لكن في غزوة بدر المسلمين قتلوا من الكفار سبعين وأثروا سبعين فربنا سبحانه وتعالى بيذكر المسلمين بأن نعمته عليهم كبيرة إن كان قد أصيبوا بمصيبة فقد أصابوا مثليها في بدر دي نقيس عليها إيه النهاردة؟ واحد يجيب شوية أنفلونزا يراقبوه في السرير لو طولت معاه الأنفلونزا شوية سكونة ينسى شوف بشدة السكون انه كان صحيحا أربعين سنة من قبل يعني العبد بعد الازمة يظن او ينسى جانب النعم ينسى يعني تعيش أربعين سنة مستور الحال الله فاسترنا في الدنيا والاخرة يا رب كنت تاجر مثلا ولا راجل اعمال في السوق يجي بعد 20 30 سنة تجارة ينكشف وضعه التدين والبنوك تحجز عليه والصفقات تضيع والعطاءات ما تمشيش عليه والمناصات تفلت من ايديه يبتدي ايه؟ سنه واحده بس يقعد يكسر الافلاس ينسى في هذه السنه نعيم 30 سنه قد مضت ده بيذكرنا بايه؟ بكلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس رجل في الدنيا أبأس رجل يعني ايه؟ يعني واحد ما شافش العز في يوم ولا شاف الهنا لحظة ولكنه صبر واتقى الله فغط في الجنة غطة راحوا مدخلينه في الجنة عاملين له ايه؟ غمسة يقول على جماعة الانجليز ايه؟ سطش يعني كده ها؟ قال فخرج كالقمر ليلة التمام عبدي نعم يا رب هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ هو عمره في الدنيا ما شاف ايه؟ ما شاف الا البؤس ما- لم يرى الا البؤس ها؟ قال وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني لحظة نسيته خلي الدنيا كله اللهم انعم علينا بهذه اللحظه يا رب اه لان ربنا لما ينهى العبد ما ايه؟ ما ينبه لحظه فقالوا لي غطوه غطوه في الجهل دخلوه كده وخرجوه ها يدخل يخرج خبر عارف زي بالظبط ايه؟ ايدك تبقى مثلا معذره تشتغل في معمل كيميائي او في شغلانه معينه او في زيت او ميكانيك او غيره وبعدين تيجي تحطها في ماده معينه تطلع كان ما سبتش الشغل قبل كده ها ولا تفرض ان ايدك وانت بترمي على عليها الطين او العطور تحت الازازه المفتوحه ال- ال- ال- البلاستيك بتاعتها ولا السلاله بتاعتها وراحت مدلوعه على ايدك كلها شوف- شوف الريحه بقت ايه بعد ما كانت ريحتها ايه بقت ريحتها ايه فما بال بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول الجنه عرفها لهم عرفها من باب ايه تعريفين اثنين عرفها ان الانسان في الجنة للجنه في طريقه للجنه اعرف منزله في الجنه اشد معرفه بمنزله في الدنيا يعني الواحد اصحاب اللهم اجعلنا من اصحابها يا رب ومن اهلها الناس بتوع الجنه ربنا يجعلنا واياكم من اهلها والمسلمين جميعا يا رب والمسلمات ان عارف مكانه في الجنه وهو رايح ناحيته احسن من لما عارف الجنه وهو خارج من المسجد ولا من شغله رايح على بيته في حد يتوه عن بيته ده بتنام في الاتوبيس تنام وعندك حتى تسعه مش سته تسعه خلاص المحطه جت فجاه كده واقع نازل عامل زي المنور مغناطيسي فداخل بيتها سبحان الله هذا لا- فقال في الجنة نفس القضية اللهم اجعلنا من أهلها قال ماشي سبحان الله عرفها لهم أو العرف هي الرائحة الزكية الطيبة فالجنة مش ريحتها لا فيها دمجاري ولا فيها روائح كريهة ولا فيها كلام بريء ولا فيها مخاط ولا خصاص ولا حيض ولا نفاس ولا كلمة سيئة لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا تأثيما إلا قيلا ايه سلاما سلاما السلام ده من مين؟ اولا من الله رب العالمين سلام قولا ايه عبد الرحيم هذا السلام حالة كونه من ايه من الله عز وجل لان الاول يقرأ عليه شوية الايه الغلمان الصبيان الصغيرين اللي ماتوا واحنا وهم صغيرين يا بخت اللي يموت له طفل صغير ويقف يعمل دوت على باب الجنة يعمل مظاهرة إذا المظاهرات مسموح بها في الآخرة آه مش مسموح بها في بلاد التخلف لكن مسموح بها إيه؟ في الآخرة يقف على باب الجنة يعمل مظاهرة ما هذا الذي أسمع ده العليم الحكيم ها؟ يا رب هؤلاء فرق المسلمين او افراد المسلمين افراد المسلمين او فرد اللي هم الاولاد اللي ماتوا لك صغيرين يا سلام على اللي ربنا يكرمه ويسترجع ويقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلقني خيرا منها اه والله والله هل- دول اطفال المسلمين يا رب مالهم رفضوا دخول الجنه مع انهم رايحين على الجنه على طول هذا على الجنه حتى رفضوا دخول الجنه الا بصحبه ابائهم وامهاتهم الواد واقف مزرجن مزرجن على ايه؟ على على دخول الجنه آه، شوف كرم ده هذا كرم من كرم الله بس العبد تحت الابتلاء ما بيبقاش شايفه كرم معذره يعني ما بيبقاش شايفه ايه؟ شايفها مصيبه شايفها مصيبه لكن انت دورك كراجل في البيت لو يعني كراجل يعني ايه؟ مش راجل يعني بالدراع لا راجل يعني عقلك امام عاطفتك تثبت مراتك حسبي اوعى تغلط في الكلام ان لله ولا لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار واخد بالك يعني إيه، إن الراجل كده ت- ت- يعني تثبتها بكمان الا ان انت الراجل لما تقول الكلمتين دول تبقى ثابت انت من جوه كمان توقفك تحت الازمه هكذا مع اخيك المسلم تروح تقول له ايه إيه، انت بنفسك ده مش كده آه، كلمتين طيبين منك يطلعوا صادقين يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم ثبتنا يا رب يا رب العالمين فيقول الله عز وجل من صبر من آبائهم وأمهاتهم أدخلوهم وأسكنوهم بيوت الحمد في بيت في الجنة اسمه بيت الايه؟ بيت الحمد ده اللي يسكنه بمصيبة وايه؟ وصبر وصبر المهم يصبر يا صابر نفسي تصبر يا صابر الكلام ده عايزين ايه؟ نصبر عملي عملي اه صبر بعيد القصة القضية قضية صبر قالوا تعالى يا عنترة قال لهم نعم قال انت عنترة العبسي اه انا عنترة العبسي انت فارس العرب قال ايوه انا فارس العرب فمش حد يقدر يغلبك قال لا مش حد يقدر يغلبك قال لي قوتك قال لا مش قوتي مش متواضع مع الراجل معقولة؟ مش عشان قوتك؟ قال له لا مش عشان قوتي امال عشان ايه؟ قال لهم عشان صبري قال له يعني ايه صبرك يعني؟ انا بوريكم مثل عملي هاتوا اقوى واحد فيكم قال اهو تعالى ها الشبيع ده بتاع الايه؟ عبد تعالى اقف قدامه اقف قدامه ها قال له انا احط صباعي في بقك وانت تضع اصبعك ايضا في فمي راح يطلع يقول لك الله معقولة ان الشيخ عنترة قال لي حط صباعك في بقي هو يعرف يقول ايه يعني انا بدلك بالبصاحه يعني بلاد اهل الذوق لكن ها ان اضع اصبعي في فمك ها وان تضع اصبعك في فمك ويضرب كل منا باسهامه على اصبع الاخر ها قال له ماشي ها؟ حط صباعه الثاني ده وابن الثاني يضغط يضغط يضغط اللي قدام عنترة قال اه ابتدى يسلم ده قال عنترة لو صبرت انت لحظه لقلت انا يبقى شجاعة ولا خاف؟ خاف عايز الخاف عايز الصبر لابد من الصبر لابد من الصبر يجزاؤنا الغرفة ايه؟ بما صبروا اولئك يجزاؤون الغرفة بما عايز صبر تصبر على جارك تصبر على مراتك وتصبر على عيالك وتصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر عن ان انت ما تديش نفسك كل اللي هي عايزاه يبقى عندك حالة من حالات الصبر فتروح فتصيب عند الله صبرا ومصابرا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فده الفرق فبعد ما اهل الجنة يا رب اجعلنا منهم يسكنوا الجنة الغلمان يدخلوا عليه يسلموا تحياتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام كله سلام لا حرب ولا خوف ولا انت خايف تتفصل من شغلك ولا يتفصل لك يومين ولا الواد يضحك ولا الست تتزرجم ولا مفيش الكلام مفيش خلاف لان اكبر نعمه اكبر نعمه في الجنه لا خوف ولا حزن الخوف بيبقى ايه من الايه؟ من المستقبل والحزن بيبقى على الايه؟ على الماضي انت عايش في الدنيا بالهمين دول خايف من بكره وحزين على ما فات يبقى خساره لو الواد ده لما دخل الهندسه دخل الطب كان احسن الهندسه وسوقها نايم ومفيش مباني والعمارات والمقاولات والتاني يقول لك الصار لو دخل المحاماه شوف اليوم دول بيبقى اقوى قد ايه كل واحد قاعد ايه يضرب نفسه اساسا زعلان على اللي فات لك لو اعرف الخمسينات المتر كان ب 60 جنيه كنت خدت شوف المتر بكام قاعد حزين مكتئب يا ابني خلاص قدر الله ما شاء فعل الارض وخدنا الغراب وصار مكتئب لا قاعد قاعد شايل الهم شيل الهم تحكم يا اما خايف من بكره يا ترى بكره هعمل ايه؟ والتاني يقول لو اتحلت على معاك الحوافز في الشام والتالت يقول لك لو احلوني للاستدعاء مش عارف يشيلوا من العربيه بتاع الشغل والخلف كله خايف من بكره نعيم اهل الجنه بقى الا يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو آت بل هو في امن وامان ورضوان من رب الرضوان اه وبعدين مين كان يسلم عليهم كمان؟ قال الملائكة من باب واحد قال لها يدخلون عليهم من ايه قال من كل باب من كل باب انت بيقول لك صحيح من كل باب ايه مأمور الضرائب ايه بتاع التأمينات ايه المالك ايه المحضر يحدث على سياحتك يعني اه والعياذ بالله امن الامن اللي بيدخل عليك من كل باب النهارده مثلا الثاني بقى يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طيبتم طيبتم صار الشيء صاب الشيء اي ايه استوى على سوقه اه صاب الشيء يعني حتى ال- او نضج يعني ال- ال- الفلاحين وعند اخواننا في اهلنا في الصعيد يقول لك ال- اللحمه ايه او ال- او الخضار ايه صاب صاب الاكل يعني ايه خلاص استوى بقى اه فانت طبت في هذا المكان فصار مكانا طيبا لك لا طيب افضل من لا طيب افضل من هذا المكان خلاص وبعدين ده ثالث مخفوف كل ده عليك يا غلبان لو صبرت قال زوجتك من الحور العين ادخلوا برضه عليه بوجوه ليست كالحة ولا مقتهرة ولا مية وحفار مفيش الكلام ده كله ولا تكثير عن انياب بل بالعكس انا غلبان ها عبد الرئيس افندي احيانا لما يلاقي مراته مبتسمه يقول لي ورا الابتسامه دي حرام حتى الابتسام عامل حساب للي وراها يقول لك ده ما هو ده الهدوء اللي يسبق العصر اذا رايت انيابا ليس بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم ما تفكرش ان يعني الاسد ايه يهزر معك لا فالمهم ف- سبحان الله الثانيه ما فيش الكلام ده حور العين اللي يرى بياض وجهه في صفحه خدها شوف. لو بطخت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراتا لو أخرجت أنملها في الليل البهيم لحولته نهارا وضيئا ياه وبعدين ايه قاعده تم البقر لما ما بتتكلمش لا يقول لك قال يغنين له ايه ده في اغاني في الجنه لا ارى ما دام انت حرمت على نفسك يا بطل اغاني الدنيا ربنا يعوضك مش حاجه تبيع عند الله زي هتسمع اغاني الروحانيين في الجنه اللهم اسمعنا هذا يا رب في الجنه اه يغنوا له ده ها كلام الفاضل بتاعنا اللي بيطلع ده كلام جميل تاني بقى نحن الراضيات فلا نسخط ابدا المقيمات فلا نطعن ابدا الشابات فلا نهرب ابدا الخالدات فلا نموت ابدا وطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له بس اكيد يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده اكيد فوق غير فوق ال- بتاع الحشرجه بتاع ده الصحيح الافاعي ده اكيد صوتها جميل الطبقه ده انت بتقول في الدنيا طبقات مش عارف المغنيه الفلانيه والمغني الفلاني مش عارف ماشي على ايه وايه لا طبقات مين بقى؟ طبقات مين بقى؟ ده بقى طبقات من يقول للشيء كن فيكون اه اه ربنا بقى يديك كرم مثلا لنا الطبقات فيعوضك عن كل حاجه بقى واكثر من واكثر من هذا واكثر من هذا يؤذن مؤذن خاص والان ينادي منادي كده في الاجر يسلم عليكم ربكم أي سلام سلام قولا من رب الرحيم تقول إيه؟ السلام عليكم عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ خبر الرد؟ لا كده احنا مفيش أكثر من كده أكثر من النعمة اللي احنا فيها دلوقتي سوف أعطيكم أفضل من هذا يا رب وفي أحسن من كده فانت احلتنا دار المقامه وابعدتنا عن النار وبعدتنا من حزب المفلحين ورزقتنا الصبر في الدنيا وحببتنا في العباده في الدنيا وحببتنا في الحبيب المصطفى في الدنيا وخليتنا نقرا القران وعلمتنا ما كناش نعرف حاجه ورزقتنا المال وحببتنا في الزكاه ورزقتنا العلم وحببتنا في انفاق ورزقتنا الصحه وخليتنا نستخدمها فيما يرضيك وبعد ده كله دخلتنا دار المقامه من فضلك ورحمتك احنا مش عايزين اكتر من كده يقول وعزتي وجلالي لاعطينكم افضل من ذلك سوف ارضى عنكم فلا اسخط عليكم بعد ذلك خلاص ورضوان من الله ايه اكبر اكبر من ده كله هو رضوان الله عز وجل اللهم ارضى عنا دنيا واخرى يا رب في المقابل بقى يؤتى بانعم اهل الارض احنا الاول قلنا ايه انعم اهل الارض ما توحدهم لا ينسى ها قلنا نجيب اللي ما جاب يوم انا هياكل حياته بس طبر نفسه غطى في الجنه طلع ابيض منور قال شفت مؤتى قبل ابدا تعال بقى ابو نعيم بقى الذي لم يتق الله في نعيم الله عنده بانعم اهل الارض فيغمس في النار غمسه فيخرج كالفحمه متفحم عددي شوف اكل احسن المأكولات ولبس احسن الملبوسات وركب افضل المراتب واتفتح اعظم الفسح وسافر لحد الشام كل ده كله اتغمس في النار غمسه طلع عددي هل رأيت نعيما من قبل قط يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاوة منذ ان خلقتني يبقى لحظة في الهلك نفس البؤس كله ولحظة في البؤس المهم في الختام اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين امين يا رب امين يا رب العالمين الصحابة الصحابة الكلام اللي احنا بنقوله ايه؟ علم يقين ولا عين يقين؟ لا علم احنا بنقول ايه؟ علم الصحابة جابوا الكلام ده ايه؟ عين بعين اليقين بعين اليقين اول ما الرسول كان يقول حاجه يصدقوه ابو دجان الله يرضى عليه الصحابي الجليل لما وجد السهام والحراب تناوش الرسول في احد المشركين ما لما احاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا له حفره وقع فيها وكثرت ثنائيته صلى الله عليه وسلم السنتين اللي ذلك كثروا وال- والحلقتين آه، تعلقوا بوجنته الشريفه صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو ذر شدهم وقع على الارض وشد الثاني وقع على الارض واتكسرت الرباعيه بتاعه سيدنا ابو ذر واخد بالك؟ ابو دجانه سرت على جسد رسول الله سرت يعني بيقول عليها بلغه ال- جماعه الحركات الخاصه حامل جثه حامي اللي اللي هو بيمشي ورا الايه؟ ورا المسؤول منين ما معاه وحاطط بتاع في ودنه وتقول له خلي بالك بص ليه بص النار خلي بص ليه ايه يا عينه غلبان الثاني بقى ابو دجان الله يرضى عليه اول ما لقى الهواء راح واقف وج- وجهه للحبيب المصطفى وظهره للحراب يقول حتى كانت الحراب في ظهر ابي دجانه فكان الصحابه يقولون اصبح ابو دجانه كالقنفذ من ايه؟ شوف شكله شوف شوف وصف الصحابه قد ايه بقى شكله زي القنفذ شوف الحرام قد ايه سبحان الله وبعدين ال ال الله يرضى عليها السيده نسيبه بنت كعب رضي الله عنها كنا مع الرسول في كل وقت صلى الله عليه وسلم في الحروب وكانت بتدخل جرحى لما اجى الرسول محاط بيه فراحت تركت ايضا عن جسد رسول الله راحت واقفه من هي ظهرها للحبيب المصطفى وتقاتل عنه رضي الله عنه بتدافع عنه عشان لو حتى راح واحد جه من الكفار جه يضرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي عصمه ربه فالسيده نسيبه بنت كعب وضعت يدها لكي تاتي الضربه فيها فقطعت يدها فداء لرسول الله فلما جه عصر التابعين في زمن عمر بن الخطاب في ستات بتوع كلام برضه لسه الايمان ما دخلش أهو. أنا يا نسيبه اين يدك يا نسيبه؟ كنت يعني اتقطعت يعني درعك كده ولا حاجه شوف شوف- شوف الكلام برضه كان موجود خلص فيها الكلام الكلام بيجيب بعض ف- فسيدنا عمر يدافع عنها بقى يقول كيف تتحدثون عن امرأة سبقها بعضها إلى جنة الرضوان الإيد اللي انتوا بتتكلموا عليها دي في الجنة دلوقتي سبقها بعضها إلى جنة الرضوان يا سلام شوف الصحابي يدافع ازاي عن أخوانه يقول لك آه لا الله أعلم أنا مش عارف يا ترى هي هذه اتقطعت في الحرب ولا أنا مش عارف آه، يا رجل اتق الله اتق الله سبحان الله فشوف السيدة نسيبة رغم قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ها، لم نسمع منها حديثا روته عن رسول مش معنى كده انها يعني كانت غبية ابدا ابدا ابدا ما زلت احذر من مجالس الفتاوى للنساء ما زلت احذر مارسوا رجولتكم في بيوتكم وامنعوا نسائكم عن مجالس النساء التي فيها فتاوى الموضوع استفحل وكبر وبدأوا الستات يستغنوا عن اهل العلم والعلماء وبدأوا يفتوا بعض وان شاء الله باذن الله رئيس 60 دقيقه اذا استمرنا في هذه المساله اذا سيبنا ستات يعملوا مجالس خاصه كل واحد يفتح لها كتاب ربع جنيه جايبها من على الرصيف وتكفي بس تظن شرا ولا تسال عن الخبر بس بعد كده جنبك على جنبك ودي تقول لي ده مراتي قالت لي لا الرجالة في حالة من الثورة نتيجة بعض الفتاوى والستات بينقلوها بيروح يقول تقول لجوزها ده الست ال- الشيخة فلانة وشيخة نفسها خلاص الشيخة فلانة قالت الراجل يعني يفتح بوقه إلى الله أديني 30 سنة بتعلم عمر ما سمحتوش يعني سبحان الله فبدأت المسألة تستثقل وما زلت أحذر ما زلت أحذر ها ما زلت أحذر وأنا لكم ناصح أمين إن شاء الله يعني وحديثي دائما اليكم حديث الاخ الشقوق ال- ال- ال- الحنون على إخوا- اخوانه المتعلم الى اخوانه العلماء اهل العلم جعلنا الله واياكم اهل العلم يبقى ال ال ال السيده نسيبه ايضا يعني حركت يعني خلت نفسها ب- يعني ك- كالدرقه او الدرع الذي تحمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل ال- سبحان الله في حديث خطير قوي لما تقراه تتكش قول ايه؟ رجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا شبر وفي روايه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيكون من اهلها فيدخلها فقال شو الخطيب اهو الحديث ده الصهيب يعمل بلبله عند بعض الاخوه يقول لك ازاي؟ ازاي واحد يعمل عمل اهل الجنه وبعدين عشان العمل الاخير يضيع ويعمل احدكم بعمل اهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها الا شبر او ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فإيه؟ فيكون من اهلها فيدخلها اللهم احسن الكتاب يا رب تعالى لكلمه فيما يبدو للناس دي اثنين في غزوه احد بيقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد قتل من المشركين تسعه اليوم وبيقاتل بحميه وشرته ايه فجاءته ضربه فوقع على الارض فالصحابه بينبحوا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني اراه من اهل النار طب ربي واحد جاي وخارج من المدينه ورايح احد وراح يقاتل ويقاتل مع الرسول وفي صف المسلمين وبيقتل من المشركين وبيقتل الكفار وبيزير فيهم الرعب ويقع صريحا وبعدين سهول برضه حمله الصحابه الى بيته اشتد عليه الالم فلم يحتمل فاخذ سيفه فقطع كراهين هذه سماك منتحرا فصدقت سبوءه الحبيب فيه لان الرسول ما بيقولش كلام من عنده هو شايفه بيقاتل اه يبدو للناس لكن الشكا جايبه للرسول ايش؟ الخطوه اللي بعد كده آه، نقلت اليه ما سوف يحدث آه. واحد تاني برضه بيقاتل فالصحابه بيشكروا فيه قوي وبعد ما خلص المعركه هل قتلت منهم ثلاثة عشر رجل والله نعم الجهاد الذي جاهدت في سبيل الله قال انا مجاهد في سبيل الله ازاي عارف ده انت جاي وحاربته وتعبته وزرعته قال لا انا اقاتل من اجل حسب قومي وشرفهم انا بدافع عن المدينه ك- اللي هم بيقولوا عليها الارض الوطنيه الانتماء الوطني القومي لا، انتماء القومي ده انتماء قومي من ايه؟ لا يقول لك لا ده انا لما لقيت بتوع بتوع مكه ليه يحاربوا بتوع المدينه؟ قلت لا لا انا هطلع بتوع المدينه مش في سبيل الله ولا غيره قلت له ده هذا في يقتل الناس بيعمل ايه؟ بيجاهد في سبيل الله ولا لا؟ لكن يبدو الناس يبقى اذا يكون الحديث وراء حدث يعني هذا الحديث قيل في هاتين الحادثتين فانا عايز يبقى اللي يتفضل علم الحديث لازم ايه يدرس السيره مع السيره مع علم الحديث مع علوم القران ال- كلها العلم رحم بينها كله متواصل مع بعضه فيبقى الحديث هنا ما يخوفكش انك تقول ازاي انا اقعد 60 سنه ها اعمل خير وبعدين عشان عمل لا مش عشان عمل واحد بالنية اصلا ها لم تكن لله رب العالمين اللهم اخلص نوايانا يا رب لازم النية بتاعتك تكون لله اقول لك مثال نفرض واحد ماشي جنب النيل او جنب مع مع زي حمام سباحة او جنب مجرى مائي واحدة راحت وقع على القيامة الحوالي راح تجيب نفسه واحد نط عشان يجيبها انقاذا لهذا الموقف ده ابتغاء مرضات الله والتاني نفسه بنية ثانية القصة خلي بالك دي حاجة ودي حاجة دي نية ودي نية شوف بلاش انا ضربت لك المثل قبل كده انت ومراتك قاعدين تاكلوا في طبق واحد تفكر من كده طبق واحد انت بتاكل لانك مش قادر تظبط طولك من الجوع وبتاكل وهي مراتك بتكلمك في موضوع وانت دماغك ساير مستني بس لما ايه تسخن العمليه شويه تيجي تستوعب كلامها هي بتاكل عشان تتقوى على بهذا الاكل على طاعة الله عز وجل وتستشرع نعمة الله في مسألة المال والطعام أخذت هي ثوابا ولم تأخذ أنت ثوابا رغم أن الأكل واحد والطبع واحد والوقت واحد انظر ماذا تصنع النية شوف النية راحت فين شوف النية عملت ايه للدولة النية هنا سبحان الله تقوى على طاعة الله خالد الثواب نفس القضية انت رايح ليه درس العلم لك اهرب افرط من مراتي شويه وابعد عن دوشه العيال شويه وبصراحه كان جاي لي ضيف انا بهرب منه و... اه يبقى قاعد يا عيني مذنب روحه طول الدرس الثاني بقى جاي ابتغاء مرضات الله تعمير بيت الله زيارة الكريم في بيته 700 موضوع في النية م- يعني هذه نية في ميزان حسناته إن شاء الله اللهم اجعل نوايانا كلها خالصة لك ولا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا يا رب العالمين آمين يا رب آمين يا رب العالمين سبحان الله تعالى بقى بعد غزوة بدر حصل موقف يعني هذه نية في ميزان حسناته إن شاء الله اللهم اجعل نوايانا كلها خالصة لك ولا تجعل للشيطان فيها حظا أو نصيبا يا رب العالمين امين يا رب امين يا رب العالمين سبحان الله تعالى بقى بعد غزوة بدر حصل موقف يذكرني بالنهارده واحدة مسلمة صحابية راحت تشتري من سوق اليهود ذهب من بني قينقاع فقعدت فاختلفت الروايات الرواية بتقول ان الراجل البياع قال لها لازم تكشفي وشك وكانت منتقبة او منقبة قال لها لازم تكشفي وشك عشان ابيعك قالت له لا رواية ثانية ان واحد يهودي جه راح شبك ايدين الجلدات بتاعها او فستانها في الطرف بتاع الفستان من فوق بحيث لما المسلمة راحت قامت انكشفت امام الناس فضحك اهل السوق قالت يا محمداه سمعها مسلم صحابي راح ماشي على اليهود اللي شبك لها الدفوس وراح قتله راح اليهود ملمومين على المسلم وراح قاتلينه بلغ الرسول بالقضيه ممكن بناء على القوانين الشرعية الدولية كان الرسول يعرف فيها ايه المشكلة؟ ايه يعني؟ احنا في عصر السلم ياخد على ياخد احنا في عصر السلم سبحان الله الله لكن لا راح الرسول على طول واخذ الصحابة وحاضر بنو قينقاع 15 يوم 15 يوم لم يسبق بالشرعية الدولية ولم ينتظر قرارات السجن من مجلس الامن الدولي مفيش كلام ده. ولا عصبة الامم ولا عصبة الامم مفيش كلام ده. راح واخذ الصحابة تعالوا على بنو قينقاع حط- محاصرين اليهود 15 يوم متواصلة اليهود عرفوا ان الموضوع ما فيهوش حل نعمل ايه خلاص تنجلوا عن المدينة طيب تنسبوا المدينة نتفق مفيش تفاهم والا الحرب راحوا خارجين وخرجوا من المدينة الى غير رجعة وده كان اول اجلاء ها لاول او ثلث اليهود تقريبا من المدينة المنورة خلاص ده كان اول ايه اول خطوة وبعدين نفس القضية تحدث ايام المعتصم واحدة برضه مسلمة في سوق الروم نفس الحكاية تتكرر معاها يضحك اهل السوق عليها لما اتكتبت قدام ال... قدام الاجانب ها شوف سرقت ومعتصماه الحق يا امير المؤمنين فقعد يتريق عليه وهل يسمعك المعتصم معتصم مين؟ ده بينك وبينه سفر اسابيع وشهور ف- فسخروا منها واحد عربي غيور مسلم جاي على طول على وجه السرعة بلغ امير المؤمنين المعتصم الحق يا امير المؤمنين ايه الحكاية واحدة الجماعة الروم سخروا منها وبيضحكوا عليها وكشفوا عورتها امام الناس فالناس شافوا رجل الست لا والله ده في كتير من ستاتنا من غير ما حد يكشف ولا حاجة يعني مثلا ولا عايز ولا دبوس ولا غير دبوس حاجة مصيبة شوف شوف ال- شوف المجتمع يتهز كله عشان معذرة جزء من امرأة يظهر انا م- م- مش سهلة شوف سيدنا عثمان الله يرضى عليك يا سيدنا يا عثمان يا ذا النورين ها؟ يا صحابي رسول الله يا اشد الناس حياء يا من كانت تستحي منك الملائكة ادخل يا نائلة عرف ان خلاص تصوروا ال- ال- ال- السور وهيقتلوه خلاص كان يقرأ في سورة التوبة سبحان الله نائلة نعم يا أمير المؤمنين لا ادخلي فاحتسبي قل هو قتلي أهون إلي وعلي من أن يرى شعرة أجنبي القتل أسهل من لما واحد عينه تقع على شعرة من شعر زوجته يا سلام هذه هي الغيرة العربية هذه الغ- ده أنا كلمتك يا مؤمن عن الرجل الروسي في حديقة حياة موسكو السنة اللي فاتت وايام الضوء وانكشفت الشيوعيه عن عن عن, عن فقر وبتاع رغم ازاي ياخد واحد صاحبه رغم قال له اديك 70 روبل لو حطيت ايدك على ظهر النمره النمره يعني انثى النمر اللي في الارض رغم ازاي ياخد قال ايه يعني بس احط لك ايدي على ظهر النمره ايه يعني ها النمره جنبها ايه السيد النمر هو حط ايده من هنا مش النم النمر اللي اللي فرس النمر اكل ذراع الرجل غيرة على انثاه مش يبقى ماشي محروسه فند بتسمع قلوب سنابين يهدوا الحيطه ها ومراته ماشيه جنبه قال يعني لازم الدراع في الدراع ماشي ها يقول لك الانجازي طب يا سيدي يا بتاع الانجازي امشي رجلها باينه وشعرها باين ورقبتها باينه وعيال فوق عارفين على النص يبصوا يمشي عليهم انت بتبص ليه يا ولد طب انت ما تربيها يا ابني الله شيء مزري أليس منا رجل رشيد مش واحد فينا عنده غيرة على الحرمات غيرة غيرة على الحرمات سبحان الله اللي بيتريقوا علينا في وسائل الإعلام قال إيه؟ قال الشيخ عمر بيقول لهم قال في الجامع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فجلست ها ب- بجواره فلما تركت مكانها جاء رجل يسأل فجلس مكانها فنقله الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانها الى المكان الاخر لكي لا يشعر بجد مكانها الرسول صلى هذا قد حدث وهذا حديث صحيح ومن كذبه فهو فهو كذاب لكن هذا حديث صحيح والرسول اعرف بمصالح الامه من هؤلاء المحرفين المخرفين اللي ودونا الدهر الثاني كان عايز يقعد في الدفع عشان يحج حاجه سبحان- الرسول قال لها حبيب تعالى هنا كان ناصح سيدنا حبيب اه عايز الن- نوازع الشر تفوق ولا تيجي امال ايه قال له يا رسول الله يا رسول الله أيخلون لا يخلون بامرأة حتى ولو كان يعلمها القرآن احنا رايح نعلمها القرآن يا احكام تلاوة احنا هو احنا سمع الله وبتاع هو ده طبعا بيعلمها حاجة غلط و- والمرأة صالحة شوف هو رايح يعلمها القرآن والست أصلا ايه صالحة قال له ولو كانت مريم ابنة عمران ما ينفعش برضه ما ينفعش يعني يا سيدنا الشيخ يعني مرات اخويا ما ينفعش اخدها واسافر بيها سفريه سافر بيها فين؟ ما ينفعش يا سيدي شفت مرات اخويا يا ابني يا حبيبي ما ينفعش انت اسمك محرم مؤقت مؤقت ها لان ممكن اخوك يموت النهارده تنقضي العده تتجوزها اخوك يطلعها تنقضي العده برضه تتجوزها ولا ما ينفعش؟ ها؟ يبقى ده محرم ايه؟ مؤقت طب انت يا شيخ يعني اخت مراتي تتحجب عليا؟ اه الله يا سيدنا الشيخ ده انا ده انا جوز اختها هو انا راجل؟ لا انت راجل انت راجل بس انت مش واخد بالك حتى مرضى ها؟ حتى ما كنتش مقتنع فانت مرضى فتقول لي مين الكلام ده بقى؟ ها؟ تعال انت بقى خش بيت تقول له بقول لكم ايه الشيخ في الجامع قال لنا ما نسلمش الا على المحارم بس نسلم على عمتي وعلى خالتي بس طب مرات خالك انت الشيخ لا مش من المحارم مرات عمك انت الشيخ لا مش من المحارم لان لو عمك مات ينفع تتجوز مراتك ولا ما ينفعش؟ ينفع ينفع تتجوز مرات خالك؟ ينفع مالك من متخوف ليه؟ ينفع بس ما تعملهاش لا المهم ينفع فاذا هي ما تنفعش انت تتكلم عليها بايدك تعالى كده ادخل في العيله واقول الحكايه دي بس الواد دخل في سلك التطرف خلاص فالبلد يحضر لمشايخ التطرف والمساله قلبت بقى اه عمل 100000 فلازم يعمل عمره سبحان الله نسال الله السلام نتوحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اولا اريد ان اقول ان المكاسب التي عادت على المسلمين من غزوة بدر كانت يعني سبحان الله جليلة وعميقة الاثر وفضل اثرها في التاريخ موجود لغاية لما الست الراجل جه قال له يا امير المؤمنين الست في بلاد الروم يعني راى الاجانب عورتها بعد حيلة صنعوها معها فصرخت وامع تصمات قال والله سوف اجيب امة الله هذه يجاوبها في ايه؟ فجهز جيشا جهز جيشا قوامه 120 ألف ياه الدرجة دي ودخل هناك إلى عمورية اللي هي المكان اللي حصلت فيه الليلة وكانت إحدى قلاع الروم فدكها وحول ليلها نهارا من شدة النيران اللي حدثها على إيه؟ على عمورية وفتحها ودخل وجيء بالمرأة المسلمة تعال وجيء بمن سخر منها شوف شوف لما الواحد يبقى له بحر انت بتقول لو حطيناه وهي عارفه عارفه ان اللاسلكي شغال ها الشيطان يقول لك يا أخي ليه احنا فاضيين واحنا هنعمل- هنجيب لهم منين نعمل لهم ايه لا ابدا على طول ما فاضي جاي يجروا الناس يعني الاستهزاء بالمرأة المسلمة استهزاء بالإسلام كله على طول راح ورد الجيش وراح وبعد الانتصار جاب الست وجاب ها أمك الله نعم أي يا أمير المؤمنين لقد صرخت قائلة ومعتصما فها هو المعتصم أمامك أخ وأنا أجير عندك يا سلام أنا أجير أنا شغال عندك المرتب اللي باخده عشانك انت انت اللي بتديهولي كل الناس اللي سبحان الله انا اجيب وهؤلاء من سخروا منك احكمي بما شئت لانفذن حكمتي فيه اهو قدامك اهو دول تحكمين قالت يا امير المؤمنين علمنا ديننا ان نعفو عند المقدره خلاص ربنا اعز الاسلام واعز الست واعزها بامير المؤمنين المعتصم الله يرضى عليه وانتهى الامر لكن ندرس لعيالنا في الكتب ان هارون الرشيد يقول لك ده ليالي ولا ليالي ليالي الرشيد يا ابني هارون الرشيد عاش والله خمسين سنه يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما وكان قواما قواما سبحان الله كان لا اله لكن ما عرفش ايه اللي افضل لان اللي كتب تاريخ المسلمين ناس غير مسلمين او متمسلمين ها ناس سبحان الله لا للاسف الشديد مين اللي كتب تاريخ المسلمين؟ جورج الزيدان وسلامه موسى ودول من احد الحاقدين على الاسلام. مين تاني؟ ناس علمانيين بقى بقيتهم بقى سبحان الله. ايش فاصل وايش مش عارف مين زكي مبارك كل دول كانوا علمانيين لا يقيموا للدين وزنا. يتكلموا كلام غريب. يجي راجل يقول لك ايه؟ يقول خالد بن الوليد قتل مالك بن نويره وبنى بزوجته في ارض المعركه يعني قتل الراجل عشان يتجوز مراته الجميله خالد بن الوليد سيف الله مسلول ينفع والصحابه يسيبوه يقتل واحد ويتجوز ثاني يوم مراته من غير حتى ما تنقبل عدتها معقول الكلام يدخل في دماغ مين الكلام ده؟ او موجود في الكتب عند عيالنا في المدارس ها لما الواحد يدرس بتاع ثالثه ثانوي ولا القصه دي يقول لك يا عم خالد مين يا عم؟ يا عم ده اتجوز يا عم مرات الراجل قتل الراجل عشان يتجوز مراته يا ابني احنا بنشتغل في الاحزاب هنا يا ابني ده خالد بن الوليد الصحابه الصحابه اياكم اياكم الله الله في صحابتي الرسول بيقول كده بيحذرنا وخلوا بالكم من صحابه الجيل الذي نقل لنا علم رسول الله انقل ال- ال- ال- ال- البشر بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم انقى البشر سبحان الله شوف عمير بن فضاله كان من اعدى اعداء الاسلام عمير بن وهب عمير بن وهب ها؟ فلما ذهب الى المدينه بعد غزوه بدر وكان ابنه وهب وقع اسيرا قال انا اروح ايه؟ ادعي ان انا عايز افعل الفديه لمين؟ لابني واقتل محمدا فاتفق هو واحد ها من المشركين على هذا الامر قال له طيب انا لو قتلت محمد ثم يسيبوني ما يقتلوني قال له ما تخافش اولادك امانه في عنقي ومالي كله لاولادك بس انت روح خلصنا من محمد الكلام ده في مكه في مكه راح للمدينه فلما دخل واقترب من المسجد النبوي سيدنا عمر مصادفة واقف مع الصحابة فلقي عمير ايه آه، لقي عدو الله هذا داخل على المسجد النبوي قال اني المح الشر في عيني انا مش مستريح راح دخل عليه الى اين راح فين اخوي ها شوف الم- المؤمن القوي شوف الق- القوه في الايمان بتاعه يبقى ازاي لك يا استاذ يا استاذ خلي جنب الحيط بدل ما تعدي الله يا ابني الحيط هتقع عليه هنفضل قاعد جنب الحيط كام سنه ده انا اشك ان في ناس جنب الحيط ده في ناس جوه الحيط لانه راح ماشي عليه الى اين؟ قال له اريد ان القى محمدا لما؟ اريد ان ادفع الفدية لابني وهبا آه، عمير ولا ايه؟ الله عايز تدفع ال- ال- ال- ال- الفدية لابنك؟ فلببه عمر بسيفه ما دي كانت سيف راح واخد السيف منه حطه على رقبته كده وراح رابطه له في ايديه فبايديه بقت متكتفه في السيف اه يعني اقل من دي ده بيحصل في المسلمين اكتر من كده اه ده على الاقل ما غطاس عينيه المهم سبحان الله فراح دخله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نعم ما الذي اتى بك الى المدينه فالاول قال له عين صباحا يا محمد قال لي ايه يعني صباح خير الصبح صباح خير فلو تقول لواحد دلوقتي يا اخي قول السلام عليكم هو السلام عليكم الساعه 7 الصبح ايوه انا بعملها وتنفع اعملها انت برضه تنفع ان شاء الله يعني ايه اللي إيه اللي قال لنا فعلت يعني اسال الاخوه كلهم يقول السلام عليكم وتنفع والله جربها كده هي سهله وسلسه وتاخد 30 حسنه على الصبح واخوك ياخد 40 لما يرد في في حسنات ملوش ايه حد حد غلب حد دي يا صباح الخير لا اله الا الله يا ابني قول السلام عليكم قال يا عمير قد أبدلنا الله بتحيات أفضل هي تحيات أهل الجنة عمير رحمه الله كان مسمع قال له ماذا جاء بك ايه اللي جايبك كده قال جئت لأدفع فدية ابني وهبا قال له أهذا كل ما جاء به حقيقي الموضوع ده يعني قال نعم يا محمد قال لا بل جلست انت وفلان في مكة هناك عند الكعبة تتحدثان في امر محمد حتى وعدته ان تقتلني وان يلي اهواه امر تربية ابنائك وان امواله وماله لاولادك من بعدك قال وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله أصل ممكن قال له يا رسول الله ده انا كنت انا وهو بس يبقى لا يبقى المساله مش مش زي ما ابو سفيان مفهمنا ولا زي ابو جهل ما كان مفهمنا لا لا لا لا هذه مساله بقى يعني دي مساله ف- شوف شرح الله صدره شرح الله صدره واحد تاني بقى في حسن الختام بقى واحد لا اله يعني حسن الختام للراجل مش عشان تقول للدرس لا حسن الختام للراجل ما تفرحش قوي لسه الدرس اه آه. لسه اتكلمنا عن حاجه المهم ف حسن الخاتمة واحد بقى يهودي يعصب العداء رسول الى رسول الله والمسلمين فجاءت غزوة اخرى خليد الحمية كيف يأتي هؤلاء من مكة يقاتلون من ذكر اسمه في التوراة معقول الكلام ده وماذا اقول للرب يوم القيامة اذا قتل هؤلاء محمدا او من معه معقولة استشعر الايه الخير ودخل ليقاتل دخل ليقاتل ثم نطق بالشهادتين وهو يقاتل فجاءته ضربة تمام تشت فتبسم الحبيب وهو ينظر اليه قال عجبا يدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة شافه الجنة الرسول والرجل ما ولا ولا تدخل ولا سجدة واحدة هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ها سبحان الله سحر فرعون سحر الصراعات ها شوف سبحان الله يقول, يقول اهل التفسير كانوا ستين الف يا خبر ابيض ده اكتر من الصحفيين ستين الف يا خبر وبعدين اتاري فرعون كان مسخره من غير اجره ببطنه يعني يعني اشتغل بايه؟ باكله بس وذاك قالوا ايه؟ ائن لنا ايه؟ الاجر ايه ان كنا نحن الايه؟ الغالبين يعني لو غلبنا موسى تدينا اجرة يبقى دول كانوا ايه؟ كانوا متسخرين كان- ده تعطيل كانوا متسخرين سبحان الله زي ما قلنا في الدرس اللي فات كانوا مسخروا فرعون يعني شغلوا ف اللي عملوه هم ده لما تعال اه- اه- اليوم ايه؟ اليوم الزينة اشمعنى يوم الزينة؟ يوم اجازة يوم عيد من اعياد المصريين مفيش حد بيروح شغله وكل الناس تحضر وتشوف بقى الايه العيد بتاع الصحراء والايه يعني الصحراء القوميين دول لما يغلبوا الصحراء بتوع الفريق القومي لما يغلبوا موسى ده اللي جاي منه. خلاص يا موسى قال له ايه موعدكم يوم الزينة ها وان يحشر الناس ضحى ليه ضحى عشان في عز الشمس ما واضحه والنور واضح على عيد السحر ده قالوا بس 60000 في جانب وسيدنا موسى واقف مفيش حد جنبه الا اخوه هارون طبعا بعد الله عز وجل آه. يا موسى نعم اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى ها نرمي الاول ولا نرمي الاول قال بل القى فراح راميين تخيل انت ستين الف ها عصاية او انبوبة او حبل او المهم القرآن سماها حبال انا متخيل والله اعلم لتقدم الفراعنة في العلم في هذا الوقت يمكن كانوا اخترعوا حاجة مادة البلاستيك ها الله اعلم يعني إيه إيه إيه يعني مضيئة او ترمة في داخلها ومالين جواها زئبق ها وبعدين يروحوا راميينها الى ان يستقر الزئبق في الانبوبه البلاستيكيه دي ومع مرور الشمس الواحد وحط ذهنه بالايحاء برضه في مساله اسمها ايه؟ الايحاء في علم النفس. بلاش انا هقول لك بالايحاء دلوقتي. الجامع ده مليان برابيل. هتلاقي كل جامع ايه؟ ها؟ يا عم نفوس ولا برغوث انا بقول لك بالايحاء يعني. فالايحاء اصلا هم مش مستعدين نفسيا يشوفوا حركه من حركات السحر. والسحر فعلا الحق علينا في التلفزيون وفي العيال في المدارس ويقول لك يا بابا يا بابا ده ده ده, ده, ده كان حط على ايد الستة بتاعها كده مولعة نار وراح ضرب بالمسدس اتقلبت بقت عصفورة ضرب المسدس زي النصة طب يا ابني ما كان حل مشكلة الأمن الغذائي لكن يعني يا ابني يا حبيبي اضحك عليك المهم يعني كانت المشكلة طب ما طب ما كان الأغنى واحد المهم ف فخيل إليه من سحرهم انها تابعة يبقى للايه الامر لهذه القناعة ادخلوا اللي ده خلاص وصل الامر بكريم الله ورسول الله ونبي الله سيدنا موسى عليه السلام قال ايه فاوجس في نفسه خيفة موسى ياه انت يا موسى يا كريم الله تخاف ما هو سافر 60000 من حاجه برضه يعني سبحان الله قلنا مش قال ربك لا قلنا بلفظ الايه العظمه لله وحده قلنا لا تخف انك انت الاعلى باعلاء الله له اه اه طبعا ولا تهنوا ولا تحسنوا ها آه؟ وانتم الايه الاعلى احنا الاعلى بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله حتى وان الدول وصلت الى ارقى المراتب احنا برضه بفضل الله بتوحيدنا اعلى ان شاء الله رب العالمين اه انك انت الاعلى والقنا في يمينك تلقط ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر الكلام اللي بيعملوه ده عباره عن ايه؟ عن سحر عن تخيلات قائم على التخيل قائم على الايه؟ على الضحك على دول الناس وعلى عقولهم على عقولهم ها انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقط ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ما يفلحش الساحر مهما يعمل رميها فإذا هي تلقف ما يأفكون الإفك اللي هو الإيه؟ الكذب يعني كل ده إيه؟ كذب فهي راحت بلعة أهو سبحان الله لأن إيه؟ حية طوفان مبين لكن بيدربوا عليها قبل كده أول ما هناك عند الواد الأيمن في البقعة المباركة ها؟ وألقنا في يمينه راح رميها فلما رآها تهتز كأنها جان بسرعتها ولا مدبرها ولم يعقب يا موسى هذا بندربك على الايه؟ على على استخدام المعجزه ابدا استخدمت ايه؟ ارمي العصا راح رمى العصا راح لها كله الصحراء بقى هم افهم الناس زي بالضبط ايه؟ بتاع قريش الوليد بن المغيره انا وليد انت راجل بذوق مركب ذوقينا وانت زاد الراكب و... وانت اللي بتكسر كعب سنه في قريش كلها تكسر كعب سنة والوليد بن المغيرة يكسيها سنة يبقى ايه بيسموه العدل العدل بالدال العدل يعني ايه العدل يعني يعدل في غناء غنى قريش كلها تكسر كعب وفاق قريش تكسيها سنة وهو سنة فده وليد يروح بس كلم محمد شوف يعني المسألة اه قال له يا ابن اخي شوف بقى بيكلموا بقى يا ابن اخي جئتنا بشيء لم نعرفه من قبل ان كان الذي ياتيك رؤيا من الجن قيل لك بالاطباء فسعوا باشفائك والله انا ما خلصت الموضوع ده كل ده جهاد سيدنا رسول الله في الدعوه آه. آه. ان كان يجي لك عباره عن هواجس جن يعني نجيب لك اطباء وفي ناس العرب الطب معروف صح وان كنت تريد ان تصير ملكا علينا ملكناك وان كنت تريد ان تصير اغنى اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغناك شوف ادب النبوة بقى هو واثق من نصر الله لكن برضه كلم اللي قدامه بادب افراغت يا عماه يا سلام شوف كافر وجاي وبيسموا في التوحيد والرسول ان عارف ان قضيته صادقه ورابحه وقضيه اللي قدامه خاسره ولكن في ادب برضه افراغت يا عماه خلصت علي قال اذا فاسمع سمعت بقى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم راح داخل له في صوت السجده الولي راجل بتاع بلاغه بلاغه ايه؟ ها؟ راح حاطط ايديه وراها وسند على ايديه وقطب جبينه لما انت تهتم بالموضوع قوي ها لما تلاقي مثلا قرارات مثلا مثلا يعني رفع قرارات زي مكسر كده وقاعد ايه منفض قوي عايز تسمع بقى ايه اللي غلي وايه واللي غلي يعني كده ايه اللي غلي وايه اللي غلي المهم يعني انت تبقى ايه تقصر دي و- وتركز راح رجع لهم بقى ابو جهل كان فاهم مش اسلم اي كلام برضه الولاد والعزى بيحلفهم بقى بالله يعني الدعوه يعني جاء الوليد بوش غير الذي غادركم به وشه غير الوش اللي راح فيه ده وشه جاي قال يا معشر قريش أتقولون ساحر أنا أعرفكم بالسحر والسحرة والله ما هو بالساحر هذا اللي كان كلامه أتقولون كاهن أنا أعلمكم بالكهانة والله محمد ما هو بكاهن أتقولون شاعر لا والله أبدا والله ما هو بشاعر إن لكلام محمد لحلاوة وإن عليه لقلاوة وإن أسفله لمثمر وإن أعلاه لمغدق وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر أظن بقى في صوت أكتر من كده انزل القرآن ده يوثقه بعد كده قال له ده وليد قلت طب كلمة قال ده على كل هو يعني يعني بيسحرنا بالكلام سحر مستمر بيسحر كل واحد بيروح له يعني اه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبه مشهودا والى اخر الايه؟ الى اخر الايه. العربي في بلاغته بقى وصل فيه الدرجه ان هشام بن عبد الملك وهو امير المؤمنين كان امين على بيت الناس فكان اللي قبله يلبس شعراء شعر يدخل يمدحه يجي له 100000 شعر ده اللي قبله جه هشام قال لا اللي هيقول لنا قصيده سمعتها لاول مره هنديله وكنا سمعناها قبل كده مش هنديله اتاري هشام بن عبد الملك ربنا اداله ملكه انه يحفظ القصيده من اول مره ولو كانت الف ليله وعنده خدام يحفظ القصيدة من تاني مرة لو سمعها مرتين يحفظها وعنده خادمة تحفظ القصيدة من ثالث مرة فلما راح الشاعر يجي يقول قدامه قصيدة أول مرة راح هو إيه؟ حفظ لا ما سمعتها من قبل جاء فيها المؤمنين راح قايلها له لا وعندي خادم يقولها لك الخادم سمعها من مين؟ من الشاعر ومن مين؟ ومن امير المؤمنين يقول لك ختام طارق اه قايلها لك الختام انا اللي عرفت الطارق سمعتها من مين؟ من الشاعر ومن الخادم ومن, ومن امير المؤمنين ومن ايه؟ ومن زميلها في في- في القبر تروح هي سمعتها ده تروح قايلها الراجل يضرب كف بكف ولا عرفت سمعها فين ده؟ الشعراء اجتمعوا قالوا الراجل ده قطع رزقنا احنا شغلتنا دي في شغل شوف شغلته ساعة فالأصمعي أديب العربية بقى قعدت عليهم يوم قاعدين بيعيطوا مالكم؟ قالوا اسكت أمير المؤمنين ربنا ما مش عارفين الحكاية الواحد يحبس روحه في أوضة ويقعد الأسبوع والاثنين والشهر والاثنين ويقول قصيدة ما حدش يسمعها أبدا ويروح يقول لك ده أنا سمعتها قبل كده الأصمعي ده كان حافظ آه، ما شاء الله 170 ألف حديث بالعنعنة وكان حافظ القرآن وعنده سبع سنين وكان عنده عشر سنين كان حافظ 12 ألف قصيدة ايه ده؟ ايه ده؟ قد الله يؤتي من يشاء مش تسمع الحكايه 700 مره وتقول له آه، طب تقدر تقولها لي تاني؟ فالاصمعي كان بيشارك امير المؤمنين وعارف راح تنكر في صوره اعرابي جت ساعه كده عماله شكلها غريب وحاطه التدريس بتاع بتاع عراويل وبط وكلام من ده وراح قارع معذره الهدف بتاعه وحافز الاعراب اللي ماشيين في بتاعه وجاءت واخد بالك انت استأذنوا لي على امير المؤمنين من قال؟ قال انا شاعر من البادية من الروم هتعرف الشرط بقول لك إيه ما تسالش امير المؤمنين عارف الشرط؟ قال له عارف قال له الامير المؤمنين ما بيديش الا اللي قالها اول مره قال عارف الشرط قال دخلوا شعر قال له ما عندك اعرابي قال له انا اعرابي من الموت اقول الشعر قال له اتعرف الشعر قال لا اعرف الشعر انت ما بتديش اللي اللي يقول لك قصيده ما سمعتهاش قبل كده قال له هات ما عندك قال له صوت قصير البلبل هيج قلب السمل الماء والزهر معا مع زهر ورد المقل هذا المؤمن قال له سهله وخفيفه وايه وبحرها راح راكن ظهره بقى قال له كامل ده ايه تسجيل ده يوقف هذا راجل هي سهله من اولها كده قال له لا احنا بنحفظ اكثر من كده وراح داخل له بقى في الغميق ده قال له وانت يا سيد لي وسيدي ومولاني فكم فكم تيمني غزيل رجيلي وال- والخوت طاحت طربت من فعل هذا الرجل فقال لا لا لا لا لا وامير المؤمنين قاعد يكمل ال- يعد الملاك مش لازقه في المخ المهم القصيده بالتكمله بال- بال- بالعكنانه دي 53 بيت امير المؤمنين يراجع حافظه لغه غريبه ايه سيدي لي وسيدي ومولدي فكم فكم تيمني غزيل رجيلي أم- فقال لا لا لا لا, لا انا ملك كما فالطيب يا هؤلاء سيستنجد بمين؟ بالهدى الخدام انا هو الخدام أسمعت هذه من قبل؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين أنا خليك أنت ها؟ أنا لا أدري أنا ما حفظتهاش حفظها أنا اللي من قبل. قال يا جارية قلت له نعم أنا سمعت هذا لا والله يا أمير المؤمنين هو كان شرط شرط أن اللي أن اللي ي- ي- يعني يقول قصيدة أول مرة هيديله وزن الحاجة اللي كتبها عليها ذهب يعني خطاب اللسان وطبعا ما فيش كانش في ورق يكتبها بقى على جلد ماعز على عظام بتاعة إبل على الله يعني لا الخدام حفظها ولا الجارية حفظها هات يا أعرابي على ما كتبتها قال له ورثت عن أبي عمودا من الرخام فكتبت القصيدة عليها يا خبر أبيض وها هو على بعيري خارج القصر العمود الرخام بره اهو طلعت الحاشية 20 30 واحد شرع عمود الرخام وداخلين حطوا في الميزان ويطلعوا الذهب اللي في بيت الخزانة ويحطوا مجربي فيه يقوم الفضل بن الربيع الوزير آه، فتحي بن خقان الوزير قاعد مش لسه ناخد عمليه مين الذكي ابن الذكي ده مش مش قاعد عليه صوت ومش غريب قال له استحلفك بالله يا اعرابي ان تكشف لي عن نفسك احنا هذا راسه شايل ال- المكياج اللي عامله ليه مين الاصمعي قال له يا اصمعي اتصنع هذا بامير المؤمنين قال له يا امير المؤمنين اذا وهبك الله فضلا ونعمه وذكاء وفطنه فتقطع معايش الناس وارزاقهم يعني هو عشان الذكاء بتاعك وقفت على الناس ما هو شغلته شاعر شغلته اديب بيبيع ايه ادب اديله ادب في زمن كان في ادب يعني نعم صلى على رسول الله احنا بس خففنا لكم ايه يعني جزء قالوا كده في الايه في ال بدل ما يبقى الدرس المثير قوي المهم ربنا تعالى يتقبل منا ومنكم ان شاء الله رب العالمين قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما بيمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى المهم القى سيدنا موسى اللي في ايده التقمت هوب السحر قالوا لا احنا فاهمين اللعبه يبقى ده بايه؟ ده بحق الحقيقي بقى احنا بتاعنا ده ايه؟ تخيل وسحر ومكر ودهاء خلاص فقال ايه؟ راح تسجيل راح اتجنن قال يا خبر ابيض يا خبر ابيض المساله كانت كده قال كده آمنتم له قبل أن آذن لكم يا سلام يا أخويا يعني ان شاء الله اخد اذن منك بعد اذنك ان شاء الله اروح اؤمن بالله أه، انا بقى هخطط واعمل واقلب واسوي وأ... قالوا له ايه؟ اقضي ما انت قاضي بالبلد يعني ايه؟ الله يبقى اعلى من كده شركه ها؟ ها؟ اقضي ما انت قاضي أه، انما تقضي هذه الحياه الدنيا يا سلام شوف الايمان بقى لما يزلزل القلوب من جوه يخليها ايه؟ تقوم يشوها بيضحكوا من ها لو لو كلمنا موسى تدينا وزارة لا وإنكم لمن المقربين ده بالعكس ده هبقى تبقوا من الحاشية بتاعتي ومن المعينين عندي سبحان الله ده قربكم وتبقوا درجة عليه قوي وارفع درجاتكم سبحان الله شوف دلوقتي الأخذ ما انتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى كل الحوار ده كم دقيقة كده بالله عليك خمس دقايق عشر دقايق نصبت مشانق وبدأ في القتل قتلت ايه الستين ألف دخلوا جنة عرضها السماوات والأرض بإيه؟ بسجدة واحدة سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة واحدة لما كان غاضب علي أحب من الموت لو أعلم بس أن ربنا قبل مني سجدة انظر الى جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر الى جهاد صحابته من حوله ما كان يهمهم شيء الا رضوان الله عز وجل فزلزل الله القلوب لهم واساخ الارض من تحت اقدام اعدائهم وثبت الارض من تحت اقدام اعدائهم فجاءهم نصر الله ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز اشكر لكم حسن استماعكم وللاسف الشديد جاءتني سفريه مفاجاه يوم الجمعه ان شاء الله فمعذره ونلتقي يوم الاثنين القادم ان شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته